بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا وصلنا في رسالة يوحنا الاولى الى الاصحاح الثاني عدد ستة كان اخر كلامنا عن الاية اللي بتقول من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا لو تفتكروا قلنا أن معلمنا يوحنا في كلمات بيركز عليها وأساسية قوي في الرسالة وحتى يمكن نفس الكلمات مستخدمة بكثرة في إنجيله زي كلمة الثبات يعني لو ركزتوا هتلاحظوا أن الكلمة دي بتتكرر تكرار ملح في الخمس اصحاحات بتاعه رساله يوحنا الاولى ونفس الكلمه اثبتوا فيا وانا فيكم هتلاقوها في انجيل يوحنا برضه بتتكرر والكلمه دي لو الواحد فكر فيها يحس ان هي اساس كل الحياه المسيحيه كلمه الثبات يعني احنا لما تعمدنا اتولدنا ولاده جديده وبالميرون خدنا الروح القدس واسمه سر التثبيت ولسه هيشرحه لنا يوحنا دلوقتي بعد كده القضية كلها قضية ثبات مين شاطر هيثبت في النعمة اللي خدها ومين كسلان هيخيب من النعمة اللي خدها إنما طول ما الواحد ثابت كده يبقى طريقه للملكوت سهل لو الواحد فكر أي حاجة روحية الواحد بيعملها هيلاقي إن غرضها الأساسي هي الكلمة دي يعني لو الواحد سأل نفسه أنت بتصلي ليه؟ ممكن يجي في بالك تقول بصلي عشان ربنا يستجيب والطلبات تيجي طيب وماله الطلبات دي لما تيجي وبعدين حتى لو طلبات روحية طب في الغرض في الآخر إيه؟ إنك تلزق لربنا إنك تثبت في ربنا لو ثبت في المسيح كده أنت داخل السقف فكلمة الثبات هي أساس كل الحياة الروحية نقرا الإنجيل عشان نثبت في ربنا بنصلي عشان نثبت في ربنا بنخدم عشان نثبت في ربنا بنتناول من يأكل جسد يشرب دم يثبت فيه وأنا فيه بنتوب ونعترف كل ده عشان فكرة الثبات لأن طول ما الواحد في المسيح لازق لربنا ثابت فيه كده الشيطان ما يقدرش عليه أبدا وكده يجي منه ثمر لأن ربنا يسوع في إنجيل يوحنا كان بيشرح إنه إحنا وهو زي الأغصان في الكرمة وقال الغصن ما يقدرش يجيب ثمر إن لم يثبت في الكرمة فاللي عاوز يجيب ثمر لازم يثبت في الأصل في ربنا يسوع وساعتها يبان عليه الثمر هنا معلمنا يوحنا بيقول لنا ازاي نقيس الثبات يعني قد ايه الواحد فينا ثابت في المسيح ده سؤال مهم سؤال مهم لأنه بيحدد مسارنا الأبدي يا ترى أنت ثابت في ربنا فعلا ولا نص نص ولا مفيش هنا حط مقياس جميل قال من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك على المسيح له المجد هكذا ينبغي هكذا يسلك هو أيضا يبقى درجة الثبات تقاس بقد إيه أنت شبه المسيح في سلوكه شغلانة بقت صعبة يا ترى ربنا يسوع لو مكانك في الموقف ده هيتصرف ازاي شوف تصرفك قد ايه بعيد عن تصرفه تعرف قد ايه انت مش ثابت يا ترى هيقول ايه في الموقف ده هيعمل ايه في المشكلة دي ايه تصرفاته مع الناس دول ايه موقفه ايه يومه ايه يومه من يومك مسار يومه توزيع اولوياته كل ده يحدد قد ايه انت ثابت في ربنا لو الواحد ثابت في المسيح كانه بالبلدي كده المسيح بيبان عليه بيبان عليه في ودعته في بساطته في محبته في حكمته في اتضاعه في كلامه في صبره في احتماله يبان عليه ربنا النعمة تبان عليه يعني ربنا يسوع يبان عليه لأنه ثابت فيه فيقول من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا الشخص اللي مش قادر يسامح أخوه يبقى مش ثابت في ربنا لأنه مش قادر المسيح بيقدر يسامح مهما اتعمل فيه يبقى هو مش ثابت طب يسامح ازاي يروح يثبت في ربنا الاول لو ثبت في ربنا بالصلاة والتناول والإنجيل والحياة المقدسة هيلاقي عنده قدرة يسامح كانتش عنده قبل كده أيها الإخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء هو قبل كده لو تفتكروا قال اللي عاوز يعرف هو قد إيه يعرف ربنا يقيس نفسه بإيه بقد إيه حافظ وصيته في عدد ثلاثة يقول بهذا نعرف أننا قد عرفنا إن حفظنا وصاياه دلوقتي عاوز يقول لنا إيه لو الواحد فيكم محتار يقول أنهي وصية يعني ده الوصايا كتير هقول له حاجة حنا الحبيب يعني هقول له وصية واحدة فيها ملخص كل الوصايا هقول له وصية جديدة يركز فيها كأنه بيجمع كل الكتاب والوصية الجديدة هي ذاتها الوصية القديمة طبعا في الآخرة تطلع المحبة لأن إذا لخصنا الكتاب المقدس كله من ناحية الوصايا في وصية واحدة هتبقى وصية المحبة لما سئل المسيح له المجد مرة ما هي أعظم الوصايا قال كلمتين قال تحب الرب إلهك من كل وتحب قريبك كنفسك يبقى هي وصية واحدة اسمها تحب تحب بشقيها حب ربنا وحب الناس افعل هذا فتحي اللي يقدر على دي ياخد الحياة الأبدية يبقى يوحنا هيراجع معانا لأنه ماشي معانا خطوة خطوة بيقول اللي بيقول يعرف ربنا لازم يحفظ وصيته فيجي في عقلنا سؤال أنهي وصية الوصايا كتير فيقول لنا أقول لكم بدل ما تتوهوا في وصايا كتير تعالوا نركز في وصية واحدة هتلاقوها تجمع كل الوصايا داخلها أيها الإخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء هنا من البدء يقصد إيه من ساعة ما ربنا اتكلم مع البشر بشكل واضح من وقت موسى اداله شريعة كانت أول شريعة مكتوبة كان أول خطوات الشريعة دي إيه تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك تعرفين انه لوحي العهد كانوا لوحين لوح منهم عليه اربع وصايا يحددوا علاقة الانسان بربنا يتلخصوا في كلمة واحدة تحب ربنا واللوح الثاني ست وصايا اللي فيه لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور الست وصايا دول يحددوا علاقة الانسان بالانسان برضه يتلخصوا في كلمة تحب قريبك كنفسك فكأن لوحي العهد هما الاتنين على بعض يتلخصوا في كلمة تحب فبيقول الوصية القديمة هعيدها عليكم تاني مش معنى كده انه مفيش جديد معنى كده ان كلمة محبة ملهاش اخر محدش فينا يقدر يقول انا خلصت الوصية دي خلصتها ازاي تحب ربنا فعلا من كل قلبك ازاي يبقى مفيش ولا خطية لو بصلت انك تحب ربنا من كل قلبك مش هتحب اي حاجة تاني في الدنيا جنبه لا شهوات ولا إغراءات ولا فلوس ولا ولو بتحبه من كل عقلك مفيش لحظة هتيجي ما بتفكرش فيه طب احنا فين والكلام ده فين لما تحبه من كل قدرتك يعني كل حياتك بتشتغل لحساب ربنا طب برضه احنا بعيد عن الكلام ده فمحدش فينا يقدر يقول ان الوصية دي انا كملتها كملتها ازاي برضه وصية محبة الآخرين تحب قريبك كنفسك عملنا فيها قد ايه كنفسك يعني شوف انت بتفكر في نفسك قد ايه هتفكر في اللي حواليك بنفس الدرجة شوف انت عاوز تريح نفسك قد ايه هتريح اللي حواليك بنفس الدرجة شوف نفسك تعمل لنفسك ايه هتلاقي نفسك عاوز تعمل للاخرين نفس الكلام يبقى وصية واسعة وصية واسعة لكل تمام رأيت منتهى رب ولكن لوصاياك وصاياك واسعة جدا الكتاب بيقول كده فمعلمنا يوحنا الحبيب اللي مشهور بالوصية دي وهي أساس الرسالة كلها كلمة المحبة يقول أفكركم بالوصية الوصية مش جديدة هي القديمة بس نقولها تاني هي هي بتاعت زمان هنقولها تاني وتالت والآخر العمر وهنفضل نجاهد فيها لآخر العمر ومحدش فينا هيقول أنا خلصت خلصت إزاي هتحب الناس زي ما ربنا حبهم وتموت بدلهم هتحب ربنا أكتر من نفسك وولادك وحياتك وعمرك فين بقى خلصت أيها الإخوة لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة كانت عندكم من البدء الوصية القديمة هي الكلمة التي سمعتموها من البدء أيضا وصية جديدة أكتب إليكم يعني هي جديدة ولا قديمة حيرتنا لا هي جديدة في تطبيقاتها في أبعادها في اتساعها هتفضل جديدة تعرفين الواحد يقرا الآية ساعات ويقول إيه ده أنا كأني أول مرة أقراها طب ده أنت حافظها وعارفها من صغرك ما هي عشان لما تدخل فيها وتمشي تقول ياه ده أنا ولا كأني كنت أعرف ربنا قبل كده هي وصايا ربنا كده هتفضل جديدة حتى لو أنت عارفها لأنك هتلاقي نفسك لسه ما عملتش المطلوب مش المطلوب ان كل مرة نيجي الكنيسة نسمع فكرة جديدة عمرنا ما سمعناها لا ده ممكن كل مرة نيجي الكنيسة نسمع كلام احنا سمعناه بس ما عملناهوش احنا بنفتكره لانه كلام ربنا ملوش اخر فهنا بيقول ايضا وصية جديدة اكتب اليكم يعني اوعى حد يقول يوه ما انا عارفها دي لا ما تقولش كده كده مش هتستفيد قول ايوه دي وصية جديدة انا هاخدها كاني بسمعها اول مرة أنا هقيس نفسي على كلمة المحبة كأني أول مرة أسمع الكلمة دي عشان أشوف أنا بحب ربنا وبحب الناس ولا لأ أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم يعني الوصية دي أو الكلمة دي كلمة المحبة هي حق فالله يعني إيه كلمة حق دايما يستخدمها يوحنا ودايما مقصود بها كلمة الحقيقة يعني المحبة هي الحقيقة داخل الله عشان كده هيجي بعد شوية يقول لنا الله ايه الله محبة لو بحرنا كده ودخلنا وغوطنا في أعماق الله غير المحدود هنلاقي كل ما فيه محبة فهو حق فيه دي طبيعة ربنا من جواها وبالتالي هو حق فيكم مش احنا اتخلقنا على صورة الله ومثاله عاوز تلاقي نفسك عاوز تعيش سعيد عاوز تحقق كيانك كإنسان عيش محبة خليك زي ما الله محبة يتقال عليك فلان محبة محبة يعني ايه يعني لما يعصروه كده يطلع محبة يعني كل ما في حياته هو حب كل كلمة كل عمل كل موقف هو عنوانه الحب إن كان حب ربنا أو حب الناس هو هذا هو الحق في الله والحق في الإنسان الإنسان في تعبير العلم ساعات يعرفوه كأنه حيوان اجتماعي كأنه حاجات إنما إيه رأيكم أن تعريفه هنا حقيقة الإنسان هو كائن حب مخلوق على صورة الله ومثاله اللي كله حب فهذه هي الحقيقة اللي تايهة عننا أنت بتنشغل بالجسديات وماديات ومراكز وبتاع ودي مش الحقيقة فمش لاقي نفسك عاوز تلاقي نفسك عاوز تلاقي الحقيقة عيش بالحب وخلي دي وصية جديدة دايما كل يوم ترن في ودانك كأنك بتسمعها لأول مرة تحب قريبك كنفسك أكتب إليكم ما هو حق فيه وفيكم أن الظلم قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة نفس الأسلوب اللي اتبعه معانا في الفقرات اللي فاتت كان يقول اللي يقول عرفته وهو مش بيحفظ وصاياه يبقى كذاب هنا بيقول لنا ايه اللي بيقول ان النور دخل حياته لسه بيكره اخوه يبقى لسه النور ما دخلش حياته يبقى لسه في الضلمه لانه دايما كانت في لغه المسيحيين كلمه النور اول انجيل يوحنا يقول ان هو النور الحقيقي على ربنا يسوع ويقول في إنجيل يوحنا أحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لما تلاقي واحد قرب من ربنا تحس إن في نور دخل حياته البعيد عن ربنا عايش في ضلمة وفي الضلمة بيمشي والضلمة بتعميه لغاية ما بيهلك في الظلام فاللي عاوز يقول أنا فعلا دخلت النور أنا أتمتع بنور معرفة ربنا أنا النور الحقيقي نور قلبي ونور عقلي أهم علامة أن يكون بيحب كل الناس مهما كان إنما لو فضلت فيه بقايا بغضة يبقى كذاب يبقى النور ما دخلوش لسه ده اللي بيقوله يوحنا يقولها تاني يقول من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة عشان كده قبل ما يقول الحتة دي قال بصوا يا جماعة الظلمة مضت والنور الحقيقي الآن يضيء من إمتى لما دخل المسيح له المجد عالمنا النور دخل إلى العالم لأنه كان في نور بس نور الشمس مش كفاية ضلمة جوه دي الشمس ما بتدخلش جوه في جوه فساد وظلام فالنور الحقيقي اللي بنقول عليه اللي هو ربنا يسوع له المجد لما جه عالمنا نور الدنيا نور الناس وأصبح كل واحد باختياره يا يقبل هذا النور ويدخل في سكة النور ويبقى اسمه من أولاد النور يا يفضل في الضلمة عشان كده تلاحظوا ان احنا في صلاة باكر دايما نفتكر المعنى ونقول أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت بمجيئك فلو الواحد عاوز يقيس قد إيه النور في حياته ربنا في حياته قد إيه تتقاس برضه بالكلمة دي يا ترى في لسه حد بتكرهه طبعا واحد يقول لا على ناحية الإخوات بالذات ما بكرهش لا ما أنت عارف إن ربنا كلمة أخ دي طلعت إنها واسعة قوي وتنطبق على أي إنسان لما جاء له الشخص الناموسي يجربه وقال له إيه هي الوصية العظيمة وقال له تحب قريبك كنفسك حب يهرب فقال له مين هو قريبي ادى له مثل السمير الصالح وقال له شوف بقى قريبك ده يطلع مين كل إنسان تقابله إذا يبغض أخاه مقصود به أخوك في الإنسانية أيا كان دينه أو جنسه أو لونه أو أخلاقه أنت بتكره ولا ما بتكرهش لو بتكره يبقى النور لسه لسه في ظلام إنما الشخص اللي استنار بنعمة ربنا عنده قوة إلهية نعمة من ربنا ما بيكرهش حد نقولها تاني لأنها آية جميلة يقول الظلمة قد مطت بالنسبة لأولاد ربنا الظلمة راحت من ساعة ما تعمدنا خدنا الاستنارة النور الحقيقي الآن يضيء ده المفروض من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة كأن الواحد فينا لازم يقيس نفسه تاني على الحتة دي عمالين نقيس نفسنا هنقيس نفسنا قد إيه بنسلك كما سلك المسيح ده مقياس مهم هنقيس نفسنا على سؤال تاني يا ترى في حد انت شايل منه انت مش طايقه ما اصل الكراهيه درجات كمان زي ما الحب درجات الكره درجات فممكن واحد يقول لا انا مش بكره انما انا شايل من فلان ما هي درجه انا مش باذي بس مش طايق فلان ما هي برضه درجه من الكره لكن الحب هنا كلمه ايجابيه يعني تحب تتعب معاه تدعي له من قلبك تصلي له ربنا يهديه ويهدينا كلنا انت عندك حب ايجابي ولا حب سلبي عندك كره من انهي مستوى كره يوصلك لاذيه الناس دي حاجه وحشه قوي ولا كره من النوع اللي مش طايق مش بحب بهرب ما هو برضه درجه خلونا نجاهد محدش فينا يطلع ويقول ايه الحمد لله طلعت منور تماما لا منور تماما ازاي لازم القلب فيه حتت كده عاوزه تتنقى من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو الى الان في الظلمه من يحب اخاه يثبت في النور تاني يستخدم كلمه يثبت يبقى طريق للثبات كمان هو الحب لما تحب الناس تلزق لربنا النور هو المسيح تثبت في ربنا اكتر ولما تثبت في ربنا تحب الناس اكتر دي بتجيب دي ودي بتجيب دي عشان كده اللي منكم بيخدموا مثلا يتعبوا مع ناس فقراء او مرضى او تحس انك قربت من ربنا زيها زي الصلاه تقربك من ربنا لما تخدم بلا غرض ناس محتاجه ايا كان نوع احتياجها ما انت بيحصل لك ايه بتثبت في النور لانه كده الكتاب بيقول من يحب اخاه يثبت في النور ليه بنقول يا ريت كل الناس تخدم خدمات رحمة لأن ده طريق للقرب من ربنا ده هيخليك ثابت في المسيح مش هيخلي الشيطان يقدر عليك خلي طريقك وخطواتك للسماء خطوات موثقة ثابتة لأنك لازق لربنا صح إنما لو عشت عمال تقول فلان بيعمل وفلان بيسوي وتعادي فلان وت... طب ما أنت عمال تبعد عن النور من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة العثرة يقصد بها أي خطية ولو صغيرة أحيانا يقصد بها عثرة الآخرين وأحيانا يقصد بها الخطايا الشخصية لما ربنا يسوع كان يقول ويل لمن تأتي منه العثرة هنا العثرة بمعنى أنك أنت تتسبب في خطأ آخر يعني واحد يسلك سلوك يتعب اللي حواليه يبعدهم عن ربنا يعني مثلا واحد في الكنيسة يتصرف تصرف مش كويس يخلي شخص مش عاوز يجي الكنيسة يبقى الأولاني أعثر التاني إنما كلمة عثرة هي ببساطة أي حاجة طلقت تكعبل يعني يتعثر يعني يتكعبل يعني يقع فالإنسان المملوء بالنور اللي بيحب ربنا وبيحب الناس ليس فيه عثرة يعني مش هتلاقيه كعبل في حاجة أديكم مثل لو واحد بيحب كل الناس ده ينفع يقع في خطية الإدانة مش هينفع ليه هتيجي سيرة شخص قصاده بيحبه ولا لا بيحبه هتلاقوه بيدافع عنه الناس كلها بتتكلم عنه كلام وحش بس هو بيحبه فبتلقائية شديدة هتلاقوه يدافع عنه ينفع يغضب غالبا لا لأنه هيغضب ازاي على شخص بيحبه الحب هيمسك الغضب يفرمله ينفع يكذب هيكذب ازاي على شخص بيحبه مش هينفع ينفع يستغل مش هينفع يستغل هتلاقوا كل العثرات كل انواع الخطايا الصغيره والكبيره مش موجوده طول ما الحكايه محكومه بالحب انت تقدر تغش ولادك مش ممكن لان دول ولادك بتحبهم انت بتيجي على نفسك عشانهم طب لو تصورت ان كل الدنيا بقوا اولادك كل الناس بتحبهم زي ولادك هتلاقي نفسك مش قادر تغلط في حق أي حد بأي درجة فينطبق عليك الآية الحلوة دي من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة هو ده جمال المسيحية المسيحية عنوانها كلمة المحبة تكرز بالله المحبة وتقدم الله المحبة للعالم وفي الآخر كل أتباع المسيح له المجد المسيحيين القديسين عنوان حياتهم هي كلمة المحبة ليه احنا مش بنقدم المسيح كويس لان الكلمة دي طفت بقتش موجودة في حياتنا كفاية بقى كل واحد بيحب نفسه بيحب بيته بيحب ممتلكاته انما محبة الاخرين مش مش باينة كفاية فعشان كده البريق بتاع المسيحية اللي كانت بتجيب الناس طوابير بدون حتى وعظ البريق ده كله كان المحبه اللي تميز أولاد الله من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة بيأكد نفس المعنى وفي الظلمة يسلك هذه واضحة تلاحظ واحد بيكره واحد تلاقيه في الضلمة يعمل مؤامرة يشكيه يتكلم عليه من وراه كل ده شغل اسمه شغل ايه شغل ضلمة في الظلمة, في الظلمة يسلك انما لو واحد اخوك زعلك وبتحبه هتروح في النور في وشه تقول له تعالى نتعاتب المسيح قال لنا كده ان اخطا اليك اخوك اذهب وعاتبه احنا بتوع النور مش بتوع الضلمه لكن تيجي من وراه وتقول فلان عمل فيا وسوى طب ليه في الظلمه تسلك ان كنت بتحبه المحبه ما تعرفش الضلمه تعرف النور من يبغض اخاه فهو في الظلمه وفي الظلمه يسلك ولا يعلم اين يمضي حاجة تخوف عارفين اللي ماشي في الضلمة مش عارف يوصل لإيه تايه طبعا البعيد عن النور إنسان تايه مش شايف مش عارف هيوصل لإيه هيخبط في أي حاجة ويمكن يقع في حفرة ما يطلعش في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه برضه أظن كلنا شفنا إزاي الكراهية ممكن تعمل إنسان صحيح ممكن واحد لما يكره يتعمي فيأذي ويغلط غلطات يندم عليها العمر كله كل ده بمشاعر من الشيطان مشاعر ضلمة إنما المحبة تنور تنور الفكر وتنور القلب وتدي سلام وتدي استنارة ويشوف يحل المشكلة إزاي إنما الضلمة تخلي الواحد زي الأعمى ماشي يخبط يمين وشمال ويأذي نفسه ويأذي اللي حواليه في الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة قد أعمت عينيه تلاحظوا تاني أن يوحنا الحبيب دايما يميل إلى المقارنات النور شكله إيه والضلمة شكلها إيه المحبة شكلها إيه والبغضة شكلها إيه الثبات في ربنا شكله إيه والبعد عن ربنا شكله إيه يبقى الجزء الأولاني من الإصحاح الثاني قال لنا يلا قيسوا نفسكم ثابتين في ربنا قد إيه تعرفوا ربنا قد إيه تتقاس بالوصية أهم وصية هي المحبة شوفوا لو بتحبوا كل الناس ومفيش بغضة خالص تبقوا في النور إنما لو في بقايا بغضة يبقى لسه النور مش كفاية أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه هنا واحد يقول هو بيكلم الأولاد بس لا هو بالنسبة ليوحنا الحبيب وهو أبو الكنيسة كلها ساعتها راجل مئة سنة كل الناس أولاده ودي لغة الآباء الروحيين كمان ممكن يقولوا للأولاد على كل الشعب وإن كانت حتى لو وصف بيها سن صغير طب وماله يعني تنطبق على كل الشعب وتنطبق على الشباب بالأكثر هنا يوحنا عاوز يقول لنا افتكروا دايما النعم والإمكانيات اللي عندكم أنت كإنسان اتعمدت خدت حاجة ما خدوهاش ناس تانية قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه مش أنت اسمك مسيحي مسيحك ده عمل إيه مسيحك ده مات عشانك عشان يشيل خطاياك دي مش حاجة تفرحك طول العمر اوعى تنسى اوعى تنسى ان اسمك اسم ربنا اللي دعي عليك ده امتياز كبير قوي فهو بيقول انا بكتب لكم عشان افكركم قد غفرت الخطايا من اجل اسمه انت تتمتع بغفران لا يتمتع به الاخرين فده يخليك تكره الخطيه ويخليك تحب ربنا قوي ويخليك عندك رجاء في السماء مهما كانت الخطايا كتير اكتب اليكم ايها الاولاد لانه قد غفرت هل غفرت تلغي التوبه لا هو عاوز يقول كل اللي اتعمد كل اللي فات مات كل اللي فات وده مات وكل مرة تتوب برضه اللي فات مات غفرت خطاياك فعندك باب الغفران مفتوح على طول ده امتياز مش عند حد لأن قبلها لو تفتكروا يقول إن أخطأ أحد يبقى هو مش بيلغي فرصة إن الواحد هيغلط عشان في بعض الناس ممكن تاخد الكلام وتقول إيه ده يوحنا بيفترض إن محدش هيغلط لا هو هنا بيقول إن الغفران مفتوح ودي نعمة كبيرة لازم تبقى فرحان بيها ان ربنا بيغفر خطيتك من اجل اسمه لانك انت مصدق فيه وشلت اسمه عليك فخلاص اسمه القدوس ده يغفر الخطايا ليس اسم اخر تحت السماء به ينبغي ان نخلص اكتب اليكم ايها الاولاد لانه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه صدقوني الغفران ده حاجه غاليه جدا تصور معايا انت عامل عمله صعبه ومخبيها وتعب ضميرك وقلبك وعرفت انها تتفضح وتتكشف قدام الناس وقلنا لك بص تدفع كام عشان نشيل اليوم ده من عمرك نشيل الساعة دي من حياتك خالص تقول ده ممكن ممكن تتشال خالص تتمسح كأنها ما حصلتش تقول ده ندفع كل اللي عندي بس تتشال الجريمة دي من حياتي أو الذكرى المزعجة دي من حياتي في الآخر تلاقي نفسك مش هتدفع حاجة شفت الغفران غالي ازاي لانه اي حد محمل باحساس الخطيه بيبقى عاوز يخلص منها باي طريقه انما احنا عشان المسيح له المجد فدانا مجانا مش حاسين بقيمه الغفران هو كلفه كتير قوي لكن احنا احيانا بناخدها كده ببساطه واحد فاكر يقول اديني الحل هو الحل ده كلف المسيح دمه دي حاجه مش بسيطه طب انت حاسس بالجرم بالخطيه وحاسس بالنعمة والغفران قد ما تحس بالخطية خاطئة جدا قد ما هتحس بالغفران غالي جدا ساعتها هتكره الخطية اللي عملت في ربنا ده كله وهتحس بالفرح والامتياز انك انت تتمتع بالغفران قد غفرت خطاياكم من اجل اسم اكتب اليكم ايها الاباء هنا اما الاباء الروحيين او الاباء الجسديين لأنكم قد عرفتم الذي من البدء تاني امتياز تتمتع به الكنيسة ايه كنيسة واخدة نعمة الغفران مش, مش عند حد بر تاني امتياز احنا نعرف ربنا هتقول ما كل الناس تعرف ربنا لا استنى بقى حسب كلام يوحنا في الإصحاح الأولاني قال الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا سمعناه شاهدناه لمسته أيدينا احنا معرفتنا بربنا غير معرفة الناس احنا بنعرفه عيني عينك احنا بنعرفه عن قرب احنا عرفناه في المسيح من رآني قد رأى الآب ما زال الله لغز عند الكثيرين أما عند أولاد الله المسيحيين عرفناه عرفنا الذي من البدء ده امتياز انك تعرف ربنا يقولوا لك ربنا جبار تقول لهم بصراحة اللي انا اعرفه ربنا طيب انا دقته انا جربته انا لمسته ربنا طيب ربنا حكيم ربنا بيحبنا ربنا غير محدود عرفته منين تقول ايوه عرفته ولمسته وشفته واختبرته ودقته فهنا يوحنا بيهنينا بالامتياز ده ويقول بكتب لكم لانكم عرفتم الذي من البدء دي اغلى معرفه في الدنيا اجمل خبره في الحياه انك تدوق ربنا نفسه وتعرفه وياما ناس النهارده بتقول ما فيش ربنا وناس بتصور ربنا تصويرات تانية وناس تايهه في فكره ربنا انما الناس اولاد ربنا عرفتم الذي من البدء امتياز ثالث اكتب اليكم ايها الاحداث شباب بقى لانكم قد غلبتم الشرير برضو ده على الكل بس بالاخص الشباب مش بس خدنا الغفران بالمعمودية والتوبة بعد كده تناول الحياة مع ربنا ومش بس خدنا معرفة ربنا بقينا نعرفه غير الناس ما بتعرفه ده احنا عندنا امتياز اخر اسمه غلبتم الشرير ان احنا بنغلب الشيطان الناس بره ما تقدرش تغلبه الشيطان لسه رئيس هذا العالم انما احنا اللي مش تبعه لان ملكنا هو ربنا يسوع له المجد فملوش سلطان علينا له سلطان على الناس اللي تبعه على بتوع العالم انما اللي طلعوا بره العالم وبقوا تبع ملكوت الله ملوش سلطان عليهم وبالتالي غلبتم الشرير كم واحد بيدوق المعنى ده يدوق انه غلب الشيطان يبقى الشيطان بي بيوزك كده انك تغلط وانت تصلي وتغذيه تغلبه يبقى بيقول لك روح زعق لفلان وانت تقف تصلي تقول له يا رب احميني من الفكره دي وبعدين ترفع مكالمه التليفون وتقول كلمه حلوه للشخص اللي كنت ناوي تزعق له تبقى غلبت الشرير كم مرة الشيطان يزقك انك تقول كلمة وحشة على شخص تقوم بالصلاة تقول كلمة حلوة كم مرة دقت تغلبه وانت عاوز تمسك الفلوس وبعدين بالصلاة والانجيل تفتح ايدك وتوسع وتقول كله لربنا كل مرة من دول انت بتغلب الشيطان هو بيزقك على حاجة ونعمة ربنا بتصلح سكتك الذين اختبروا الحروب دي والجهاد ده وان الشيطان بيزق في سكة وربنا يسوع بيزق في سكة وهم بيمشوا ورا المسيح فيغلبوا يتقال لهم اكتب اليكم ايها الاحداث لانكم غلبتم الشرير حسيت بيها دي ولا لا انك في يوم من الايام غلبت الشيطان كانت هتحصل ازمة وانت بالصلاة بالصوم بالانجيل بالتناول بكلمة ربنا غلبته دست على الخصام وعلى النكد وعلى الغضب وعلى الإدانة وعلى الشهوة وعلى الماديات يبقى غلبت لأن ربنا يسوع قال معاكم الغلب أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء هو تفتكروا انه غلبتم الشيطان يعني لازم يبقى الشيطان قدامك كده وتدخل معاه في معركة لا مش لازم الشيطان ده بيحاربك في ودانك وفي أفكارك وفي كلام الناس لكن انت ممكن تغلبه كل يوم أكتب إليكم أيها الأولاد معلمنا يوحنا يحب يعيد ويكرر لأن بتبقى معاني غالية عاوز ينبهنا ليها فيعيد تاني أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب عرفتم الآب أكتب إليكم أيها الآباء كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم أو امتياز كمان بعد ما قال غلبتم الشرير قال أصل أنتوا أقوياء أقوياء وإحنا غلبانين وتعبانين أيوة أقوياء بنعمة ربنا اللي يقرب من ربنا وكلمة ربنا تثبت فيه يبقى قوي ده ممكن شاب يا عيني يبقى كده جسمه ضعيف بس من جواه قوي جدا يصد أي شهوة وأي خطية ليه؟ كلمة ربنا ثابتة فيه حافظ ومذاكر الإنجيل وبيصلي مزامير كتير ومواظب على الكنيسة كلمة الله ثابتة فيه هذا قوي مش أي شيطان يقدر عليه أبدا مقدرش أي فكرة تغلبه وتوقعه إنما اللي ما يعرفش كلمة ربنا ضعيف أي شيطان يهزه طبعا أي فكرة بطالة تغلبه برضو كلمة تاني لينا هل كلمة ربنا ثابتة فينا ده مش بيقول تعرفوا كلمة ربنا بيقول كلمة الله ثابتة فيكم ثابتة نجيبها ازاي دي, دي عاوزة شغل كتير عاوزة واحد يقرأ ويذاكر ويحفظ ويفكر ويسترجع ويكتب ويقول عشان تبقى الكلمة ثابتة نفس الكلمة اللي قالها ربنا يسوع في إنجيل يوحنا إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم ثبت كلامي فيكم يعني عاوز كلمته تثبت في دماغك في واحد تلاقيه كل كلامه كلمة ربنا فكلمة ربنا ثابتة فيه بيقولها لولاده زي ما اتقال في سفر التثنية زمان ربنا كان يوصي اليهود يقول لهم الكلام اللي اقوله لكم ده منين ما تقعد تقوله تحكي لولادك لما تيجي تنام تقوله اول ما تصحى من النوم تقوله لما تمشي في السكة تقوله تعلقوا على قوائم ابواب بيتك تربطوا عصائب على يدك تعلقوا عصائب بين عينيك ايه ده كله ده عشان تبقى كلمة الله ايه ثابتة مش تعرفها ما كلنا حافظين شوية ايات لا كلمة الله ثابتة يعني محصراك شغلاك ال 24 ساعة ثابتة في قلبك وعقلك مين شيطان يقدر يقرب منك بقى ما يقدرش الشيطان يغلبك ابدا وقد غلبتم الشرير لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب عارفين من حب الكنيسة للآية دي بقت تختم بيها قراءة الكاثوليكون في كل قداس احنا في كل قداس في قرايات متنوعة من الكتاب قراية من فصول ما كتبه بولس الرسول بنسميها البولس وقراية من ما كتبه رسل غير بولس في الرسائل زي بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا نختم بقى الكاس واليكون اللي هي الرسائل الجامعة دايما بالآية دي من كتر ما الكنيسة حست انه عاوزة تقولها كل قداس كل مرة تصلي تفكرك بالوصية دي لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم الكنيسة بتوصي عيالها مين العالم هنا العالم هنا لا يقصد به الناس لأن ربنا علمنا نحب الناس وهو قبلها على طول بيقول الوصية الجديدة هي الوصية القديمة ان انتوا تحبوا بعض واوعى حد ما يحبش اخوه اذا العالم هنا لا يقصد به ابدا الناس عشان ما حدش يفهمها غلط ما تحبوش العالم يعني يكرهوا الناس اللي بره لا انما مقصود بيها لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم يبقى يقصد ما في العالم لسه هيشرحها بعدها الشهوات اللي في الدنيا ساعات كلمة العالم تيجي في الكتاب بمعنى البشر مثلا يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد هنا حب الله العالم مش بيحب شهوات العالم طبعا يحب البشر حتى بذل ابن الوحيد وأحيانا تيجي كلمة العالم بمعنى الكون مثلا يقول خلق الله العالم أو العالمين أتقنت بكلمة الله مقصود بها العالم المادي كله بخلائقه إنما أحيانا يقصد به العالم بمعنى الخطية اللي في العالم أو الشهوات اللي في العالم لما يتقال رئيس هذا العالم العالم هنا ده كل ما يتبع الشيطان من شهوات ومغريات فبيقول لا تحبوا العالم يمكن ما عندناش وصايا بتقول ما تحبوش كل مطالبين نحب كل الناس مهما كانوا إنما مطالبين ما نحبش الدنيا لأن الدنيا تعطل عن ربنا الدنيا اللي يحبها ينسى ربنا صحيح الدنيا دي معناها ايه بقى غنى العالم فلوس الدنيا شهوات الدنيا الاكل والشرب الزيادة كل المغريات لو الواحد حبها ينسى ربنا لو عاش للحاجات دي يبقى مش هيعيش لربنا بينما العالم في ذاته ممكن يخدمك تشبيه جميل قاله أظن القديس أغسطينوس يقول إيه لما عريس يجيب لعروسته خاتم غالي ما يصحش أبدا العروسة تحب الخاتم أكتر من العريس تبقى حاجة غلط فهو بيقول أيوة الدنيا نعمة من ربنا بس الخاتم اللي ربنا شبكنا بيه تعبير حب الله لينا إنما لما نفضل نبص في الخاتم طول النهار وننسى العريس خالص يعني ايه يبقى يا ريته ما جابه يعني تبقى حاجة غلط اتغيرت العلاقة ده هو المفروض كل ما تبص في العالم تحب العريس أكتر هو ده الطبيعي كل ما تشوف الخير اللي في الدنيا تحب ربنا أكتر لأن العالم هدية ربنا ليك العالم الطبيعي اللي ما فيهوش خطية الأكل والشرب والولاد والخير والجمال والطبيعة وال... في خير في الدنيا طب وماله يعطينا كل شيء بغنى للتمتع بس عشان في الآخر نقول له أشكرك يا رب أحبك يا رب أنت هداياك كتيرة وغالية إنما لما نتلهي في الدنيا وننسى ربنا تبقى حاجة مش صح لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب حقيقة كده بقى يا ربنا يا الدنيا اللي يحب الدنيا مش هيعرف يحب ربنا ليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة كأن يوحنا الحبيب خبرته الروحية وبالعمق اللي فيه قال بص كل الدنيا دي بتتلخص في ثلاث كلمات الدنيا دي إما شهوات العين وإما شهوات الجسد وإما شهوات العظمة يعني إيه صحيح لو فكرت في أي نوع من المغريات والمشتهيات هتلاقيها واحدة من الثلاثة يا شهوة عين يعني عاوز عاوز عاوز عاوز عاوز تمتلك العين لا تشبع من النظر الكتاب يقول كده يا إما شهوة جسد عاوز برضه بس عاوز لجسدك تاكل تشرب في خطايا أخرى إما تعظم مع كلمة العظمة مش عاوز فلوس ولا عاوز تاكل بس عاوز عظمة عاوز كرامة عاوز كبرياء هي العالم كده يعني لو قعدت جنب اي واحد من العالم هتلاقيه مشغول بواحدة من التلاتة ما كانش بالتلاتة يا مشغول ياكل ويشرب يا مشغول ان الناس تسقف له وترفعه وتكرمه يا مشغول يشتري ويكسب ويبقى معاه فلوس كتير هتلاقيه عايش يا للتلاتة يا لواحدة من التلاتة والتلاتة موصلين لبعض اصحاب شياطين فالشياطين ما يخسروش بعض ربنا يسأل له المجد لما جرب على الجبل بتدبير منه ساب الشيطان يجربه عشان يفرجنا هو الشيطان بيجرب بإيه جربه بالثلاثة الثلاثة دول جاله يقول له إيه أنت جوعت قول لهذه الحجارة أن تصير خبزا شهوة جسد ما تاكل قال له لا كلمة ربنا أهم يبقى هو حط كلمة ربنا قبل الأكل عشان يقول لنا شوف أنا بغلب بالآيات أهو ربنا يقدر يغلب بقوته له المجد طبعا انما عاوز يعلمنا ازاي الواحد فينا ممكن يغلب حتى اغراءات العالم بقوه ربنا وبالكتاب فكل الاجابات كانت من سفر التثنيه من العهد القديم ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بكل كلمه تخرج من فم الله شهوه الجسد ما نفعتش مع ربنا يسوع خدوا شهوه العين خدوا لفوق خالص قال له بص على الدنيا دي كلها اعطيك هذه جميعها محدش بقى عينيه ما تزغللش لما يشوف الدنيا كلها تبقى بتاعته قال له لا انا باصص فوق للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد انا الدنيا ما تشغلنيش فغلب شهوة العين لأن هو طبعا شبعان وعاوزنا نبقى شبعانين زيه العظمة بقى قال له طب بص ارمي نفسك والملائكة تشيلك مش هو مكتوب يوصي ملائكته بك يحفظوك في سائر طرقك لكي لا يصدم بحجر رجلك قال له لا تجرب الرب إلهك أنا مش عاوز العظم أنا ليا سكة تاني أنا عاوز الصليب أنا مش عاوز المنظر فتلاحظوا أن كلنا بنتجرب بالحاجات دي إما الكبرياء البشري أو العظمة وتعظم المعيشة يا إما الأكل والشرب والجسديات بأشكالها يا إما الامتلاك والماديات هو ده اللي بيحارب البشر من جيل إلى جيل هو ده ما في العالم يوحنا الحبيب لخص وقال ما هو في العالم شهوة العيون شهوة الجسد تعظم المعيشة ليس من الآب ليس من الآب يعني إيه ما واحد يقول لا ما هو كله من ربنا لا استنى هو ربنا ادانا ناكل ونشرب وادانا نعيش وادانا نمتلك انما ما يحبناش نعيش للحاجات دي هو ادانا الحاجات دي بس مش عشان تبقى هدف عشان تبقى وسيله الهدف هو نفسه الهدف نعيش ليه ونعمل اللي هو عاوزه انما لما نعيش عشان ناكل نبقى انحرفت الحكايه لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون وبما تشربون ولا لاجسادكم بما تلبسون هذه كلها تطلبها الامم اما انتم ابوكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه انتوا حاجه تاني فاذا عشنا عشان الحاجات دي ما نبقاش ولاد ربنا كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم كأنه ربنا عاوزنا دايما نميز يا ترى الموضوع ده جاي من ربنا ولا من الدنيا هذا الإغراء هذا العرض ده من فين من ايد الشيطان ولا من ايد ربنا ساعات يختلط على الواحد الامر تبقى شبه بعض عاوزة تمييز عاوزة حكمة تاخدش حاجة من ايد الشيطان ابدا افتكر حواء لما خدت من ايد الشيطان ضاعت وضيعت الدنيا انما ما تاخدش غير من ايد ربنا ربنا يسوع كادوا يمجدوه في اول خدمته قال اعلان مهم قال مجدا من الناس لست اقبل انا مش عاوز مجد الدنيا انا ليه مجد تاني كان يصلي يقول له مجدني ايها الاب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم انا مش عاوز مجد الناس بيضحكوا بيه على بعض العظمة الأرضية دي تمثيلية غاشة ولما لقى أولاده هيقعوا في الفكرة دي قال لهم تعالوا هنا رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن للكل خادما بقى يظبط أي حاجة تدخل غلط يصلحها العالم يمضي وشهواته والواحد يقول ما هو صعب كمان نفضل على طول نحارب شهوة العالم شهوة الجسد وتعظم المعيشة والعيون افتكر دايما القاعدة دي العالم يمضي وشهوته اعرض بقى في القبور على واحد من الميتين هات له كده وليمة كلها ما لذ وطاب هيطلع ياكل اقعد بقى قول فيه شعر وامدح فيه من هنا للسنة الجاية خلاص راحت لحالها العالم يمضي وشهواته دي حاجات بتاعت الدنيا بس انما اللي بيسيب الدنيا بيسيب شهواتها عشان تضحك على اللي بعده وتضحك وتغري وتضيع اللي بعده لكن احنا عارفين كويس ان محدش بياخد الحاجات دي معاه لا العظمة ولا الممتلكات ولا الشهوات العالم يمضي وشهواته كأن التأمل في نهاية العالم يدي قوة للإنسان يغلب بيها الحاجات دي لما تفتكر ان الحاجات دي بتاعت يومها مش هتقعد معاك مش هتنفعك انما انت عارف لما تصلي تحب الناس تحب ربنا تعمل خير كل ده بيتحوش في السماء فده قاعد العالم يمضي وشهوته واما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد يبقى حطلنا الوش التاني بقى للموضوع قال شوفوا العالم ماشي وكله باب واسع طريق واسع وباب واسع عمالين الناس تدخل منه على جهنم باب الشهوات باب المقتنيات باب العظمة الأرضية أما الذي يصنع مشيئة الله إذا اللي فات ده مش مشيئة الله مشيئة الشيطان في واحد بقى سايب سايب الكلام ده مشغول بحاجة تانية يا رب أنت عاوز إيه؟ ما هو مشيئة الله يعني إيه؟ يعني ربنا عاوز منك إيه؟ أما الذي يصنع مشيئة الله هذا يثبت إلى الأبد تاني يستخدم كلمة يثبت يبقى المسيح يشغله سؤال تاني مش أنا نفسي في إيه نفسك في إيه تقع في الشهوات لا تعال نفكر بطريقة تانية ربنا عاوز مني إيه أنا ملكه ملكه من ساعة ما خلقني وملكه بالأكثر لما فداني واشتراني طيب أنا مش ملك نفسي هو عاوز مني إيه ساعتها الانجيل يقول لك عاوزك تحب كل الناس عاوزك تمسك في ربنا عاوزك تثبت فيا خلاص من يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد إنما اللي هينسى ربنا عاوز منه إيه مش هيطلع بره براسا وسموم شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيش مش هيلاقي حاجة تانية تشغله غير كده الجزء ده هو اللي بيقوله الشماس في نهاية الكاثوليكون كمراجعة تراجع بها الكنيسة دايما يعني حربنا الروحية مع العالم انه لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم العالم يمضي وشهوته اما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت الى الابد ايها الاولاد هي الساعة الاخيرة احنا ما زلنا في صحاح اثنين احنا قلنا الاولاد تعود على كل شعب الكنيسة بحكم انه هو ابوهم الروحي وسنه الكبير كمان هي الساعة الاخيرة وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون الجزء ده مهم لأنه هيناقش معانا قضية خطيرة ومهمة فكرة ضد المسيح الأنتي كرايست المسيح الدجال ودي أصلا قضية مهمة جدا لأنها من علامات المجيء ولازم الواحد فينا يبقى فاهم اللي الإنجيل قاله بالظبط عشان ما حدش يقول له فكرة كده ولا كده اتلخبطه الأول استخدم تعبير وقال دي الساعة الأخيرة واحد يقول الساعة الأخيرة ما خلصتش من 2000 سنة ده كان بيقول الكلام ده سنة 100 مثلا ما هو شوف معلمنا بطرس حل الإشكال وقال ما تتلخبطوش ألف سنة عند الرب كيوم واحد ويوم واحد كألف سنة يجي واحد يقول طب وإيه لزوم بقى يقول الساعة الأخيرة لا ليها لزوم عشان تستعد ولما يقولوا لك فاضل ساعة على الامتحان تركز بقى وتنتبه ففكرة ان الساعة الاخيرة او الوقت قرب دي رسالة الكتاب دايما وبعدين ما كانش على مجيء المسيح على السحاب طب ما هو يمكن تبقى الساعة الاخيرة لك وليه ما يمكن الواحد فينا ما يكملش اليوم حد عارف اذا لما تنتبه انها الساعة الاخيرة ده لمصلحتك لانه هيخليك تستعد لكن لو قلت اهو فات 2000 سنه على الكلام ده الظاهر الكلام ده مش دقيق ده اللي ناقشه معلمنا بطرس في رسالته الثانيه وقال في ناس بقت تتريق وتقول الظاهر ربنا متاخر مش عارف يجي يقول كما يزعم قوم التباطؤ وهم مش واخدين بالهم انه يتأنى علينا هو مطول باله وهو لا يشاء ان يهلك احد ربنا مش عاوز يجي عشان ما فيش ناس كتيرة تهلك يمكن لو جه دلوقتي يلاقي ناس كتيرة قوي مش مستعدة عمال يأجل مجيئه مش عشان حاجة غير عشان خلاص الناس لأنه لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة ولكنه سيأتي يوم الرب لازم هيجي هي الساعة الأخيرة وكما سمعتم إذا ده تعليم كتابي قديم مسلم لكل الأجيال أنه لا بد قبل مجيء المسيح أن يأتي المسيح الدجال كما سمعته يعني هو بيقول حاجة خلاص هم عارفينها ربنا يسوع له المجد في كلامه عن المجيء الثاني قال هيجي ناس كتير تقول مسيح هنا مسيح هناك سيأتي مسحاء كذب كثيرون ويضلون كثيرين اوعوا تمشوا وراهم لأنه زي ما الشمس بتطلع من الشرق للغرب المسيح هيجي على السحاب خلوا أول قاعدة وأهم قاعدة إن, إن أتى المسيح ماشيا على الأرض فهو دجال لأن مسيحنا لا ننتظر إلا على السحاب ده الإيمان المسلم المسيح بتاعنا وعدنا جاي المرة جاي على السحاب ساعة ما صعد الملك قال لهم إيه اللي شايفينه صاعد هينزل تاني في اليوم الأخير نحن في انتظار هذا الوعد فلو قالوا لنا المسيح ظهر في البلد الفلانية أو الفلانية يبقى بيقصدوا إيه؟ الدجال كذاب حتى لو عمل معجزات الدنيا حتى لو قعد في الهيكل وقال أنا ربنا زي ما ذكر معلمنا بولس في تسالونيك الثانية هيعمل كل البدع إنما إحنا خلاص حقيقة واضحة ومنكشفة أن المسيح الحقيقي لا يأتي إلا منتصرا على السحاب وتنظر كل عين فبيقول كما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون ده إعلان مهم كلنا عارفين أن المسيح الدجال ده شخص هيجي في الآخر يضطهد المسيحيين بقسوة وبعنف ما حصلش قبل كده إنما يوحنا ينبهنا ويقول بص أقول لكم ده من دلوقتي في كذا واحد ضد المسيح إذا الأنتي كرايست ضد المسيح هو روح يعمل في العالم روح الشيطان اللي بيهيج شخصيات محددة عشان تقاوم الكنيسة كل جيل بيطلع له ضد المسيح كل زمن له دجال يسرقه يسرق الناس من ربنا لكن ده مش هيلغي ان هيجي في الاخر المسيح الدجال اللي هتتحط فيه حسب كلام بولس كل قوة الشيطان وعمله الورقة الأخيرة يعني إنما معلمنا يوحنا ريحنا وقال لنا قد صار الآن أضداد كثيرون للمسيح وده بيطابق اللي قاله ربنا يسوع في متى 24 سيأتي مسحاء كذب كثيرون مش واحد بس فلما يقولوا فلان في زمان هو طب وماله يتحط في ال list من وقت نيرون قالوا نيرون ماشي قالوا وقت أريوس هو ده ضد المسيح ينفع طب وماله كل جيل هيطلع له مسحاء كذبة لأن الكذاب هنا مشكلته إيه؟ إنه هيقول المسيح مش ربنا هي دي القضية الأساسية اللي يتزعمها دايما ضد المسيح فمن جيل يوحنا الرائي من سنة مية قد صار أضداد كثيرون للمسيح في كتير ضد المسيح مش شخص ده أشخاص وكل واحد وراه ناس يتزعموا العداوة مع إعلان المسيح ابن الله من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة لما نلاقي العداوة والصدام شديد بين ضد المسيح والمسيح الحقيقي ما نتخضش بس نقول إيه يبقى قربنا هي الساعة الأخيرة بدل الصدام شد كده تبقى وماله فلنستعد فلنسهر لأن المسيح على الأبواب منا خرجوا شوفوا كمان المشكلة منا خرجوا الناس دول منا يعني من وسط الكنيسة طلعوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا حيرتنا يعني إيه يا قديس يوحنا العظيم منا ولكن لم يكونوا منا يعني هم خرجوا من وسطينا إنما هم في الحقيقة ما كانوش صادقين أبدا ما كانوش حقيقيين قلبهم معانا ممكن يكونوا تعمدوا وبقوا مسيحيين في وقت إنما لم يكونوا منا لو كانوا منا لبقوا معنا واحد زي أريوس ده تعمد على إنه مسيح تعمد باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد وبعد كده بقى كاهن بنفس الإيمان وبعد شوية بيقول إيه المسيح مش هو ربنا طب إزاي بقى منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لو كانوا منا لبقوا معنا عشان كده بيطلع دايما الهراطقة من جسم الكنيسة لكن دول بيبقوا دخلوا خلسة دخلوا غلط لأن لم يكونوا صادقين عادة في بدايتهم أو الشيطان لعب بيهم ففصلهم عن جسم الكنيسة لو كانوا منا لبقوا معنا دايما الهراطقة كده لو كانوا منا لبقوا معنا ليه يطلع بره الكنيسة ليه يصد في الكنيسة ليه يخبط في الكنيسة ليه يطلع أفكار غلط وهي الكنيسة 2000 سنة ما كانتش عارفة الصح وهو ده اللي جاي يعرف الصح النهاردة والشهداء اللي راحوا السماء دول كلهم كانوا يا عيني غافلين عن الحقيقة وهو بقى المزعوم ده اللي عرف الحقيقة دلوقتي منا خرجوا ولكنهم لم يكونوا منا لكنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا نفس التعبير قاله بولس وهو بيودع الكهنة قال منكم أنتم سيخرج ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية هيقول من وسطيكم هيطلع ذئاب لا تشفق على الرعية كان بيكلم كهنة وأساقفة في أفسس في أعمال عشرين كان بيحذرهم أن هيطلع هرطقات وبدع وهتطلع من جوه الكنيسة وأما أنتم طب إيه الحل أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء هنقف هنا أما أنتم فلكم مسحة من القدوس المسحة إشارة للروح القدس وهي تؤكد أن اللي عندنا اسمه سر الميرون سر المسحة قديم من عمر الكنيسة عشان في ناس بتقول جبتوا المسحة منين مسحة عهد قديم لا اقرأ يوحنا رسالته الأولى إصحاح اتنين تيجي فيها كلمة المسحة أربع مرات يبقى احنا مش بنعمل حاجة تقصية غريبة عن الكتاب كان يمسح المؤمنين زي ما كان يمسح داوود زمان وده امتياز العهد الجديد في العهد القديم كان اللي يمسح الملك والكاهن والنبي أما في العهد الجديد كلكم مسحتم بالروح القدس ده امتياز عهد جديد كلنا مسحاء مسحاء يعني ممسوحين بالروح القدس كلنا هياكل لروح الله تعز العهد الجديد فبيقول ما تمشوش وراهم انتم ليكم المسح وهي دي اللي الروح القدس اللي جواك يعلمك كل شيء ونكمل المرة الجاية لإلهنا كل مجد وكرامة